وإصحاح تسعة بقى هيكشف لنا عن قلب دانيال يعني احنا سمعنا دانيال بيصلي وبيصوم وراجل ملتزم بربنا وبيحبه لكن هنسمع المرة دي صلاة دانيال صحاح تسعة صلاة طويلة كلها طالعة من قلب دانيال بتكشف لنا عن عظمة الراجل ده وحبه لربنا في السنة الأولى لداريوس ابن أحشويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين داريوس خلاص خدنا عليه وعرفناه قبل كده مملكة مادي وفارس عشان كده بيقول من نسل الماديين وملك على مملكة الكلدانيين يعني احتل مملكة بابل في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمالة سبعين سنة على خراب أورشليم إيه الكلام ده بقى مين جه قبل دانيال أقرب واحد كان لدانيال في الزمن أرميا النبي وأرميا النبي قال في حتة في 29 12 اللي عاوز يطلعها هقراها لكم بالنص قال ان ربنا هيسمح بس بالسبي لمدة سبعين سنة هتلاقوها تسعة وعشرين عشرة تسعة وعشرين من أول عدد عشر هكذا قال الرب إني عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم ربنا بيتكلم على فم أرمية وبيخاطب بني يهوذا المسبيين لأن أرمية تنبأ قبل السبي كان كان دانيال لسه عيل صغير أرمية قبل دانيال قولوا بأربعين سنة بس فأرمية كان كبير فكان عمال يقول للشعب ارجعوا لربنا هيحصل سبي كان دانيال لسه صغير دانيال حضر السبي وأرمية حضره بس كان كبير فربنا قال لأرمية عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع هرجعكم تاني أورشليم بعد سبعين سنة من السبي السبعين سنة دي كلها قضاها دانيال في بابل لأن هو حضر بداية السبي وهو 16 سنة فلما كبر فهم لأنه كان بيذاكر النبوات اللي قبله فهم من الآية دي أن الحكاية قربت لأنه فات عليه حوالي 60 سنة مسبي دلوقتي هو مثلا 76 سنة فالراجل كبر لكن ده فاضل حسب حسابات أرمية أدى كام سنة لأنه قال سبعين سنة وهردكم إلى هذا الموضع فدانيال بيقول إيه في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لتمام سبعين سنة على خراب أورشليم يعني فهمت أنه ربنا بيتكلم حرفيا أن سبعين سنة هتعدي من يوم السبي ما ابتدى وخراب أورشليم لغاية ما هيرجعوا تاني يجددوا أورشليم فطبعا ابتدى ايه يتحمس ليه لانه الحكايه قربت لو السبعين سنه قربت تخلص يبقى هو في احتمال وهو عجوز يرجع اورشليم فكان فرحان هو مش هيرجع لان ربنا يقول له عندي خبر احسن تعال عندي السماء وخليك معايا اورشليم مش هي المهم في اورشليم تاني احلى لكن هو ابتدى يتحمس جدا انه الايام قربت تخلص لان عدت سنوات طويله والسبعين سنه قربت تخلص فوجهت قلبي إلى الله السيد السيد ده كان لفظ من ألفاظ الله يعني طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد المسح والرماد ده كان طقس عند اليهود لما يتذللوا عند ربنا يلبسوا حاجة زي الخيش ويقعدوا على الأرض ويعفروا وشهم ويتذللوا كان نوع من التذلل زي أهل نينوى عملوا مسوح ورماد وناس كتير في العهد القديم كانوا يتذللوا في المسوح والرماد احنا مثلا بنقول مطانيات نقول يعني الواحد يسجد للأرض ويكلم ربنا مش لازم المسوح والرماد لكن ده كان نوع من التذلل فبقى دانيال لأنه اتحمق وحس إن الأيام قربت تخلص وممكن يلحق يرجع أورشليم وربنا هيرفع غضبه خلاص ابتدى بقى يصلي بسخونة بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت يلا هنسمع الصلاة أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه الصلوات الكبيرة اللي في الكتاب المقدس دايما ما تدخلش في الموضوع بسرعة دايما تتكلم عن ربنا شوية واحنا غشينا الحكاية دي في القداس نقول يا الله العظيم الأبدي لازم نوصف ربنا في أول الصلاة أيها الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد يعني لما نكلم ربنا ما نقولوش يا رب خد عندك لا ما ينفعش لأن ربنا عالي قوي وكبير قوي ولازم نتأهب نفسيا ان احنا نشوف احنا بنتكلم مين ده ربنا كبير قوي كنا نتصور انه دانيال هيقول لربنا ايه كفاية بقى كفاية ذل كفاية بهدلة من أتون لجب أسود لمقالب لذنب لمؤامرات كفاية كفاية تذلنا وتعبنا رجعنا بقى لكن تشوفوا دانيال المتواضع مش هيقول ربنا كفاية هيقول له يا رب احنا نستاهل كل اللي حصل لنا وانت يا رب معاك حق في كل اللي عملته الشخص المتواضع ما يقدرش يقول لربنا كفاية ما انساش اختنا الغالية اللي كانت بتخدم معانا وراحت السما من سنة وهي بتعترف اخر اعتراف ليها بتقول لي انا زعلانة من نفسي لان في مرة قلت لربنا كفاية كان عندها سرطان متقدم ومتألمة جدا وقالت لي بس انا زعلانة قوي ازاي اقول لربنا كفاية يا رب ما كانتش ابدا تقول الكلمه دي كانت تقول له اشكرك يا رب وهات تاني وحلو قوي كده وانا مشتاق السما وكل صلواتها كانت كده لكن من شدة الألم في مرة قالت له كفاية يا رب فاعتبرتها خطية وكانت هي دي اعترافها الأخير إنها إزاي تقول لربنا كده فالقديسين الحلوين دول ما يقولوش لربنا كفاية أبدا على أي أيام صعبة لأنه عارفين إن الأيام الصعبة دي إكليل حاجة يعني مش حاجة وحشة أبدا الأيام الصعبة دي ليها بركات كتير قوي فما يقولوش والناقي الشخص المتواضع يبص للأيام الصعبة إنها يعني حقه أنا استاهل الشخص المتواضع عمر ما تجيله محنة وتجربة ويقول يا رب زودتها أو تقلت إيدك عمره ما يقول كده دايما يقول له يا رب أنا استاهل أكتر من كده ده اللي هيقوله دانيال فبدأ الكلام وقال له أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه انت يا رب حافظ العهد يعني انت كلمتك ما بتنزلش ابدا وانت امين احنا اللي مش امنا وحافظ الرحمة يعني انت موقفك ثابت انت رحيم بالرغم من كل اللي بيحصل لان اللي بيحصل ده جزء من رحمتك مع انه الام وبهدله لمحبيه وحافظي وصاياه اللغة تحس لغة عهد جديد حافظ العهد والرحمة لمحبيه ده احنا غسيناه في بعض صلوات الكنيسة حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه يعني ربنا يحفظ كلمته للي يحفظ وصيته له عهد مع كل واحد يحفظ وصاياه أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك شوفوا الاعتراف ادي كلمة اعترفت هنا اعترفت يعني ايه يعني بيقف قدام ربنا يقول له احنا غلطانين غلطانين غلطانين طب يا دانيال انت بالذات ما سمعنا لكش عن غلط من وانت صبي 16 سنة ملتزم صيام وصلاة وتقوى وامانة وعهدك تمام انت مالك انت شعبك انحرف اه بس انت ايه اللي يخليك تقول اخطأنا لكن القلب الواسع اللي يحب الكنيسة يتكلم بلسان الكنيسة ويتكلم بلسان الشعب ويحس بغلطة كل الناس وينسبها لنفسه الشخص الروحاني يشيل هموم الناس معاه ويشيل أخطاء الناس الأب الحكيم غلطة ولاده في وشه يقف قدام ربنا يعترف بالنيابة عن ولاده الأم الحكيمة غلطة ولادها في وشها تقف قدام ربنا وتتوب بالنيابة عنهم الراعي الكاهن يعتذر قدام ربنا عن كل خطايا الشعب يعترف بلسان الشعب يقول له أخطأنا يا رب حتى لو هو كان كويس هي دي روح الكنيسة انه بالرغم انه بيصلي لوحده وبينه وبين ربنا بس بيتكلم بلسان الجماعة بلسان الكنيسة الكنيسة بتربينا على الجو ده تقفل على نفسك اوضتك وتيجي تصلي تقول ايه ابانا الذي في السماء طب ما تقول ابويا ما تقول اغفر خطاياي كما اغفر انا لا لا اغفر لنا كما نغفر نحن نحن ايه عظمة يعني لا انا في اوضتي ولوحدي بس جزء من الكنيسة وزي ما بطلب لنفسي بطلب لاخواتي وزي ما بقول له ابويا بقول له انت ابونا احنا كلنا اعضاء في جسدك كلنا عاوزين ندخل السماء سوا ما اقدرش اسيب انسى اخواتي حتى في يعني ادق التفاصيل اللي في حياتي بروح الكنيسة الصلاة تكون بروح الجماعة بتكون اخطأنا واثمنا وعملنا الشر وتمردنا وح وحدنا وحدنا هي مش وحدنا حدنا عن وصاياك يعني انحرفنا عن وصيتك وعن أحكامك وما سمعنا من عبيدك الأنبياء من أجمل الصلوات اللي ربنا يفرح بيها لما الشخص يعترف بخطيته قدام ربنا يعني مع انه متجرب ومتبهدل لكن لما الشخص يقول له رب انا غلطان دي كبيرة عند ربنا دي تفرح ربنا قوي هتشوفوا استجابة الصلاة ما حصلتش في التاريخ استجابة الصلاة دي قبل كده ولا بعد كده ربنا على الصلاة دي هيفرح بدانيال فرحة مش عادية على الكام كلمة اللي هيقولهم دول فخلونا نتعلم من الصلاة اللي بذمة هنا بيعترف بخطيته بتذلل احنا يا رب وحشين وبيف... وبي... بيحلل الخطية حدنا عن وصاياك تمردنا أثمنا ولم نسمع لأبائنا قالوا لنا قالوا لنا ما تبعدوش عن ربنا وابعدنا قالوا لنا ما تكسروش الشريعة وكسرنا وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وأبائنا وكل شعب الأرض يا ما قالوا لنا خليكم مع ربنا تمشوا في النور برضو ما سمعناش أبائنا العبيدك الأنبياء أنت بعتهم كلموا ملوكنا ورؤسائنا وأبائنا وكل شعب الأرض وكلنا زوجنا برضه لك يا سيدي البر أنت يا رب بار على طول الخط خلي بالك هو حاطط نفسه في مواجهة مع ربنا بيطلع نفسه وشعبه في منتهى الخطية ومطلع ربنا في منتهى البر أنت يا رب مظبوط وصح على طول لأنه في حتة تاني يقول لكي تتبرر إذا حكمت قال يعني لو تطاولنا وحطينا ربنا في المحاكمة وقلنا له يا رب أنت بصراحة يعني مالكش حق في كذا يطلع ربنا بار ويطلع مع حق في كل اللي بيعمله تتبرر إذا حكمت في أقوالك وتغلب إذا حكمت فلك يا سيد البر يعني يا رب أنت بار بار بار على طول الخط أنت ما بتغلطش أبدا وما بتعملش حاجة مش محسوبة أما لنا فخزي الوجوه يعني أنت يا رب عظيم وكبير قوي وإحنا نحط وشنا في التراب إحنا لينا الخزي خزي اللي هو العار خزي الوجوه يعني الواحد يبقى مكسوف من منظره مكسوف من وشه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي اللي طلبتهم إليه مفيش حد فينا عدل بيقول لربنا كده اللي عايشين في اورشليم وحشين واحنا المذبيين في بابل وحشين في كل الاراضي احنا غلطانين يا رب احنا مقصرين في حقك شوفوا الاعتراف الجماعي ده توبة جماعية على فم دانيال وفي قط كل التنهدات دي مش بنقول مثلا في قداس والشعب سامع ده هو ده مشاعره الخاصة اللي بينه وبين ربنا لك يا سيد البر أما لنا في خزي الوجوه كما هو اليوم لينا خزي الوجوه النهاردة لرجال يهوذا والسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليه من أجل خيانتهم التي خانوك إياها إحنا نستاهل الخزي بسبب الخيانة اللي عملناها خيانة إيه ده فات عليها سنين طويلة ما هو بقالهم خمسين ستين سنة متبهدلين في السبي لكن لسه بيكتر خطيته وبيعترف بيها يا سيد لنا خزي الوجوه تاني بصوا الإلحاح في الصلاة يسمح بالتكرار في ناس تقول لا تكرروا الكلام بباطلا ما تقولوش كده ليسون كتير قال لا ازاي بس لا كرر زي ما انت عاوز بس تطلع من قلبك ده المسيح نفسه في ليلة صليبه عاد ثلاث مرات نفس الكلام إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك وهو في منتهى الألم ورجع قال نفس الكلام مرة تاني ومرة تالت إذا التكرار في الصلاة مش خطية لما تقول يا رب ارحم ألف مرة مش غلط بس قولها من قلبك قول كده يا ليسون كتير وقولها من قلبك قول يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي مع نفسك طالع داخل كده طول عمرك لو تقدر وتبقى ليها قوتها وليها كرامتها لأن ربنا يحب الإلحاح واللجاجة لكن ما يحبش التكرار البطال اللي انت لا فاهمه ولا حاسه ولا قصده ده اللي يزعل ربنا فيرجع تاني يقول يا سيد لنا خزي الوجوه تاني يا رب بقول لك احنا وحشين لملوكنا لرؤسائنا ولأبائنا لأننا أخطأنا إليك للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه أنت يا رب يفضل لك أنت الرحمة والمغفرة ده حق ده يعني دي بتاعتك أنت عاوز ترحمنا من حقك مش عاوز ترحمنا نستاهل طب ما تقول له كفاية ما قالش كفاية أبدا ما قالوش خالص ارفع ما قالوش حتى رجعنا تصوروا لغاية كل الكلام ده كل اللي بيقوله أنت يا رب عظيم وأنت صح وإحنا غلط من راسنا لرجلنا وما سمعنا صوت الرب إلهنا أنت كلمتنا يا رب ما سمعنا لكش لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك كلنا زغنا ليس من يصنع الصلاح ليس ولا واحد فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله في الشريعة كان في شرط تمشوا معايا امشي معاكم تمسكوا فيا احفظكم من كل الشعوب تسيبوني اسدكم ده العهد القديم عشان كده العهد القديم ما ينفعش يخلص الانسان ليه لان مطلوب مننا حاجات كتير واحنا خيبانين فعشان كده المسيح جه يعمل عهد جديد يقول ايه الجماعه الخيبانين دول مش هطلب منهم حاجه انا هخلص الموضوع كله هفديهم واخلصهم واحضر لهم السماء عليهم بس يلزقوا فيا وخلاص وانا على الباب لكن لا كالعهد الذي قطعت مع ابائهم لانهم لم يثبتوا في عهد يعني زمان ربنا قطع عهد بس الناس خابت ما مسكوا ما مشوش فيه لئلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنه والحلف المكتوب في شريعه موسى عبد الله لاننا اخطانا اليه وقد اقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا القضاة اللي هم القواد يعني ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجرى على أورشليم يعني أنت يا رب سبق وأنذرتنا وقلت لنا هيحصل بهدلة وإحنا ما اتعظناش وجاء علينا الكلام الصعب اللي أنت كنت محذرنا منه جرى علينا ما لم يجرى تحت السماوات كلها يعني البهدلة اللي شافتها أورشليم ما شافتهاش بلد تاني كما كتب في شريعة موسى عمال يبرق ربنا يقول له ما انت قلت لنا بصراحة انت قايل لنا احنا غلطانين انت قلت لنا هيحصل وهيحصل قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا يا ريت مع التشدد ده كنا رجعنا وتبنا ولا تضرعنا ولا اختشينا يا رب بقيت تقرص وتشد وتذل واحنا لم نتضرع الى وجه الرب الهنا لنرجع من اثامنا ونفطن بحقك يعني ما رجعناش عشان نفهم حقك فين مطلوب مننا ايه فسهر الرب على الشر وجلبوا علينا يعني ايه يعني غيرت وشك من ناحيتنا وسهر الرب على الشر معناها حط في باله انه لازم يجلب علينا عقاب لان الرب الهنا بار شوفوا كل ما يحس انه هيغلط في حق ربنا يرجع يقول له لا انا ما اقصدش يا رب انك غلطان في اللي عملته اطلاقا الرب بار في كل اعماله انت سهرت على الشر وزلتنا صحيح لكنك بار في كل اعمالك التي عملها اذ لم نسمع صوته والان كل دي مقدمه كل اللي فات ده مقدمه فيها ايه المقدمه فيها تمجيد لله العظيم حافظ العهد والرحمة فيها اعتراف شديد بكتر الخطية مش خطيته خطية كل الشعب فيها احقاق للحق ان ربنا بر في كل عمل واحنا نستاهل كل اللي حصل بس فاضل بس بقى والان ايها الرب فاضل الطلب بقى شوفوا الطلب يجي ازاي مش احنا يا رب ها ونخبط على طول لا خلي عندنا حكمة عشان عشان الطلب كده يدخل حلو شيك والآن أيها السيد إلهنا برضه هيجي يطلب مش هيطلب أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر تاني فاهمين إزاي هو عاوز يطلب ومكسوف أصلا عاوز يطلب الرحمة وحاسس إنه ملوش عين فعمال يلم كده من كل حتة يقول له أنت طيب وأنت رحيم أنت بار إحنا وحشين قوي وكسرنا كل اللي أنت قلته وياما بعتلنا ومعاك حق في كل اللي عملته وبعدين يرجع يقول له وانت كمان اخرجتنا من ارض مصر بيد قوية يعني كان المفروض نمشي معاك ونسمعك وجعلت لنفسك اسما عملت لنفسك اسم يعني ايه خليتنا احنا شعب يقولوا بعد ما عبروا البحر بقت كل شعوب الارض تترعب من حاجة اسمها شعب اسرائيل الاموريين والعمونيين والحوريين واليبوسيين وال... كل القبائل اللي في سينا وفلسطين بقوا يسمعوا عن الشعب اللي ربنا شقله البحر فصار لله اسما وصار لشعبه اسما فاهمين بقت الناس بتعمل لهم مليون حساب وهم اساسا شوية عبيد جعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم قد اخطأنا عملنا شرا عمال يعيد يا سيد حسب كل رحمتك قول بقى اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم ارفع بقى غضبك كفاية شوفوا بعد قطع نفسنا عشر آيات اهو عشان بس يقول له اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم احنا نستاهل كل اللي حصل بس كفاية بس كفاية طبعا شيك قوي مش كفاية لا اصرف غضبك وسخطك عن مدينتك أورشليم وابتدي يحليها في نظره مدينتك جبل قدسك يعني هو مش لاقي حاجة تانية يقولها فبيقول له طب افتكر كده ده دي البلد اللي انت يوم ما داود أسسها كنت فرحان بيها يا رب وبقت مكانك في الأرض كلها ويوم ما اتعمل هيكل قلت له أنا هسكن هنا ها هنا موضع راحتي أنا انبسطت بالبيت أنا هقعد فيه وكنت فرحان يا رب وعملت أورشليم مدينة والهيكل بيتك وشعبك بقى يعني حاجة عظيمة فبيقول له اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك شوفوا الحكمة بتاع دانيال مش يقول له مدينتنا لا دي عشان عشانك انت يا رب مدينتك اورشليم جبل قدسك إذ لخطايانا ولآثام أبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا بص يا رب حالنا بقى إيه بقينا عار بقينا عند كل الشعوب عار يعني متهزئين ومتبهدلين في الدنيا كلها مش اليهود النهاردة طالعين فيها ادي اليهود الحقيقي اللي بيحب ربنا صرنا عارا عند كل الشعوب فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضيء بوجهك على مقدسك شوفوا كل التضرع ده يا ريت له طلب شخصي ده لا عاوز فلوس ولا عاوز مركز ولا عاوز غنى ولا عاوز عيال ولا مش كل اللي عاوزه ربنا يرضى على الشعب ويبارك الكنيسة ربنا يفرح قوي لما يلاقي واحد فينا كل صلواته الحارة عشان سلام الكنيسة وعشان خلاص النفوس وعشان قوة الخدمة يفرح ليه لأنه ده طلب حسب قلب ربنا لما ربنا بيحب أورشليم وبيحب شعبه لكن لما تبقى طلباتك كلها عشاني انا عشان انانيتك وولادك وبيتك يعني هيقبلها اه بس يعني غير لما تكون بتطلب عشان مدينتك وبيتك يا رب اسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعات وأضيء بوجهك على مقدسك يعني بص لنا تاني بص تاني كأن ربنا إيه حاجب وجهه كده مش عاوز يبص على أورشليم أضيء بوجهك يعني رجع وشك علينا تاني على مقدسك الخرب الخرب يعني مقدسك الخرب او الخرب يعني خرب يا رب اورشليم خربت والهيكل المكان اللي كنت بتحبه خربان من اجل السيد ايه ده بقى جابها منين دي بقى ده يسوع قال لنا في العهد الجديد كل شيء تطلبونه في الصلاة اطلبوه باسمي عشان انا لما تقولوا بس اسمي الاب السماوي ما بيقدرش يفاصل من أجل السيد انت عرفت منين انت بتكلم السيد تقول له من أجل السيد ده دانيال بالروح بقى فاهم يعني ايه يخاطب الاب ويقول له عشان خاطر ابنك الوحيد سيدنا وربنا يسوع المسيح من اجل السيد من اجل اسمك يا عم امل اذنك يا الهي واسمع افتح عينيك وانظر شوفوا هو واضح ان في لجاجة وفي الحاح وفي تنهد يعني افتح ودنك يا رب واسمع افتح عينك يا رب وبص اه افتح عينك وانظر خرابنا يعني بص علينا الخراب اللي احنا فيه والمدينة التي دعي اسمك عليها الكلام ده نقدر نقوله احنا كمان دلوقتي لما الواحد يبقى شايف واحد بيضيع من ربنا كده يقول له يا رب بص له يا رب ده اسمك عليه ده مسيح ما تسيبوش يتسرق منك ده ابنك اللي فديته ده روحك القدوس ساكن فيه ما تسيبوش يبيعك افتح عينك وانظر على الخرب لأنه اسمك عليه المدينة التي دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك يعني بص احنا ملناش عين بعد كل السنين دي يرجع يقول لك برضه ملناش عين خالص لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك اوعى وانت بتصلي تحس انك انت عشان كويس ربنا يصح يسمع لك لا كويس ايه قول له يا رب لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك احنا ما فيناش حاجة وما نستاهلش حاجة بل لأجل مراحمك العظيمة يعني بنطلب منك الرحمة عشان انت رحيم مش عشان احنا نستاهل الرحمة من أجل مراحمك العظيمة نتضرع إليك افتح ودانك واسمع يا سيد اسمع الآية دي جميلة يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع تاني يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع يعني اعمل حاجة مد ايدك بقى لا تؤخر من اجل نفسك ما هو ما فيش خاطر تاني هتكلم ربنا تقول له عشان خاطر مين ما فيش حد عدل والحمد لله إلا ربنا نفسه فلا تؤخر من أجل نفسك عشان اسمك عشان ابنك الوحيد ودمه لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك صلاة عميقة وكلها تنهد وطالعة من القلب وفيها حب لشعبه بلا حدود وفيها اعتراف بخطيته ضمن خطية شعبه مع انه الراجل كويس زي الفل وفيها الحاح شديد يفرق مع ربنا وفيها تمجيد لربنا ورحمته وعظمته وفيها تشفع بابنه الوحيد وفيها تشفع باسمه اللي ادعى علينا كل ده يهز السماء وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيتي وخطيه شعب اسرائيل واطرح تضرعي امام الرب الهي عن جبل قدس الهي وانا لسه بتكلم وبتضرع وبتنهد وبهاتي مع ربنا وانا متكلم وبعد بالصلاة اذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الحال كان جبرائيل عنده ليه اصل دي صلاة ما يقدرش ربنا يقاومها بقى رئيس الملائكة عنده في الحال هو لسه ما خلصش كلامه عشان يقول له تمام صلاتك مقبولة مية في المية وهيقول لك حاجات ما تحلمش بيها كمان مش هيقول لك ترجعوا بكرة أورشليم هيقول لك حاجات أهم كتير قوي من اللي انت كان نفسك فيه بالرجل جبرائيل هو بيسميه الراجل ليه لأنه جاي له في صورة منظورة فاهمين ازاي فروق صورة شخص لكن هو عارف انه جبرائيل بالروح الملاك يعني عشان كده بيقول هو نفسه الذي رأيته في الرؤية ما خلاص بقى واخد على الملائكة بقى دانيال بقى عارف جبرائيل من ميخائيل احنا ما بنعرفش حاجة رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا جايله طيارة فاهمين ازاي جايله طيران واغثا يعني لسه بيهش او لسه جناحاته ما, ما نزلتش يعني جايله صاروخ بسبب الصلوة دي لمسني عند وقت تقدمة المساء ايه وقت تقدمة المساء دي كمان اولا التقدمة الصباح وتقدمة المساء دي في اورشليم في طقس كده زي رفع بخور باكر وعشية عندنا أتاري دانيال مظبط صلواته على طقس أورشليم وهو بقاله خمسين سنة أورشليم مين انت ما شفتهاش بقالك سنين ولا تعرف بيعملوا هناك طقس ولا ما بيعملوش اللي اتعود عليه في طفولته تقدمة الصباح تقدمة المساء باكر غروب نوم كله في ميعاده ومظبط الحكاية فبيقول عند وقت تقدمة المساء جاله الملاك جبرائيل في ميعاد الصلاة وفهمني قال له طيب خلاص أنا فهمك كل حاجة وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن أنا جيت لك من السماء في دقيقة هوا لأنك أنت صلاتك حلو لأعلمك الفهم أنا هقول لك كل اللي فيها لأن ربنا قال ما أقدرش أخبي عنه أكتر من كده فاكرين لما ربنا كان بيتمشى مع إبراهيم وقال هل أخفي عن إبراهيم عبدي ما أنا فعله دايما الواحد يفكر يقول طب ما تخفي ده عبدك يعني هو في سيد بيقول لعبده هيعمل ايه مشروع وهياخد رأيه على اخر الزمن يعني يطلع ابراهيم اللي هتاخد رأيه يا رب ويطلع ان ابراهيم يقول رأي ويصر على رأيه وربنا اللي يحاول يقنعه انه بس رأيك مش مظبوط دي الصداقة مع الله دول القديسين الكبار الحلوين اللي يقربوا من ربنا لدرجة يكشف لهم خطته ويقول لهم هيعمل ايه وممكن يساوموه كمان فهنا قال له لا ده انت تروح تقول له انا هعمل ايه لازم تعرفه كل حاجة روح يا جبرائيل احكي له اللي هيحصل بالظبط طمنه على اورشليم اللي هو تعبان عشانها دي في ابتداء تضرعاتك خرج الامر يعني انت يا دوب ابتديت تتمهد وانا جيت جري خلي بالكم الحتة دي في ابتداء تضرعاتك اول ما تبتدي تتذلل وتتضرع يخرج الأمر أمر بالتنفيذ على طول طب ما تستنى رب لما أكمل كلامي وأخلص كل الطلبات لا لا لا من ساعة ما تبتدي الصلاة الأوامر تصدر للملائكة روحوا اسمعوا له على طول نفذوا طلباته على طول في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب كلمة لم تقال لإنسان في التاريخ طبعا اتقالت حاجات زيها او شبهها اتقال للعذراء انت ممتلئه نعمه اتقالتش لحد تاني اتقال على يوحنا اعظم مواليد النساء فربنا كل ولد من ولاده كده يشوفوا حاجه جميله فمسمي دانيال هنا انك انت اصلك محبوب انت غالي قوي غالي ليه تاريخك يقول كده جهادك يقول كده شهادتك ليا تقول كده عفتك صومك صلواتك احساسك بشعبك كل دي حاجات توزن عند ربنا كتير أنت محبوب فكان لازم ابعت لك رئيس الملائكة بنفسه يقول لك احنا ناويين على ايه فتأمل الكلام وافهم الرؤية رؤية تاني ما هي الاستجابة رؤية قال له هنقول لك بقى سر اللي فات كوم واللي جاي بقى كوم تاني اللي فات كان ايه ممالك الدنيا هتمشي ازاي وملكوت السماوات هيبتدي ازاي قال له هقول لك يا دانيال حاجة بس ما تقولهاش لحد هقول لك متى يأتي الله للأرض متى يأتي المسيح في هذا العالم سر لحد عرفه ولا حد فهمه قبلك لكن انت راجل محبوب هقول لك اللي انت ما بتطلبوش ولا تحلمش بيه مش هقول لك بس اورشليم هتعمر ده موضوع تافه انا هقول لك ما هو اخطر ان الله ينزل ويتجسد ويمشي على الارض وتلمسه وتشوفوا البشرية هقول لك خبر أنبياء وأبرار اشتهوا يسمعوه يشوفوه هقول لك بشارة العهد الجديد هطلعك عليها من دلوقتي لأنك أنت محبوب هقول لك خبر الحياة الجديدة والحياة الأبدية إزاي ربنا يجي لنا لغاية الدنيا دي فتأمل الكلام فتح دماغك بقى وافهم الرؤية سبعون أسبوعا قضيت على شعبك يعني فاضل سبعين أسبوع وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين قال له بص فاضل انت عرفت من أرمية ان سبعين سنة وترجع أورشليم دي ماشية دي يا دانيال فاضل لك كام سنة وشعبك يبتدي يرجع أنا هقول لك ما هو أخطر قصة خلاص البشرية كلها فاضل عليها سبعين في سبعة سبعين أسبوع يبقى سبعين في سبعة قصة خلاص البشرية فاضل عليها 490 سنة بالحرف كده ليه هيحصل ايه بعد الر- في اخر ال 490 دي تكميل المعصية كل الخطايا تكمل يعني ايه يعني ربنا يجي على الصليب ويقول قد اكمل يعني ايه انتهت الخطية وسلطانها على العالم وتتميم الخطايا كل الخطايا تتم يعني ايه يعني كل الشر اللي كان غالب العالم يتهزم وينتهي عصر الشر ولكفارة الإثم يعني الإثم البلاوي كلها والخطايا اللي كوام كوام بقالها ألفات السنين دي يكفر عنها مرة واحدة وليؤتى بالبر الأبدي كل العالم ليس بار ليس ولا واحد بعد السبعين أسبوع البر الذي يدوم إلى الأبد يأتي إلينا على الأرض ولختم الرؤية تنتهي الرؤى ليه؟ لأن كل الرؤى والنبوات عشان المسيح يجي المسيح هيجي فتختم الرؤى ولمسح قدوس القديسين أعجب كلمة يصير قدوس القديسين نبع القداسة لكل القديسين يمسح ملكا مسح يعني يبقى بني آدم لأن اللي بيتمسح ده بني آدم وقدوس القديسين ده ربنا له كل المجد يعني ايه يمسح قدوس القديسين يعني يصير الله القدوس مسيحا متجسدا يمشي على الارض ويخلص شعبه بنفسه لا تقول موسى بقى ولا ه- هارون ولا نوح ولا كل دول كانوا ب- بروفا كده كانوا رموز لكن يجي ربنا بنفسه قدوس القديسين ويمسح مخلصا للبشرية كلها طبعا اول سؤال هيجي في بال دانيال أعد من إمتى؟ سبعين أسبوع طب من إمتى؟ من النهاردة؟ يقول له طب أشرح لك تاني فاعلم وافهم أنه هيحط معاه ده من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبع أسابيع و62 أسبوع يطلعوا كام كده؟ 69 هو هيفصل السبعين أسبوع هيحط سبع أسابيع في الأول و62 في النص والاسبوع الاخير كده هيتكلم فيه لوحده اتاري السبعه الاولانيه ايه هيخرج امر لتجديد اورشليم وده الخبر اللي كان كل حلم دانيال الخبر ده الاولاني ده قال له لا لا ده ده كده على الماشي بس ان اورشليم ترجع تتجدد قال له لا ده قريب خالص وقرا- هتسمعه هتحضره ان اورشليم تتجدد وسبع اسابيع تتجدد وتبقى زي الفل فاورشليم هياخد في بنائها كام سبعة في سبعة 49 سنة يبقى ال 49 سنة دي من اول قرار تجديد اورشليم لغاية ما اورشليم تتجدد هتاخد 49 سنة تتعمر طب القرار ده ابتدى امتى ما دي برضو مهمة ندرسها دي لما نرجع للتاريخ نكتشف انه الكلام ده كان سنة 457 قبل الميلاد طبعا على يد واحد اسمه أرتحشستة ماشي هتلاقوها الكلام ده في- في عزرة سفر عزرة في إصحاح سبعة بالظبط 457 قبل الميلاد ماشي طيب خدنا 49 سنة أورشليم عمرت وبقت تمام وكل أحلام وطموحات دانيال اطمن إنها قربت خالص قالوا لا طول بالك بقى بعدها 62 في 7 434 ودي الفترة اللي ما كانش فيها نبوات خالص يا جماعة ال 434 سنة دي لو حسبنا ال 434 وال 49 سنة بقينا 408 قبل الإيميلاد 62 أسبوع ثم يظهر المسيح يعني هنبقى كام 434 تطرحهم من 408 ندخل على الميلاد في 26 ميلادي ثبت في الفلك الحديث أن يسوع ولد أربعة قبل الميلاد طلعت الحزب ما كانتش دقيقة لما قرروا امتى السنة الميلادية مفروض زيرو ميلادي بداية ول- ميلاد المسيح حاليا كل العالم عارف ان المسيح ولد أربعة قبل الميلاد تقول طب ازاي ما هو الميلاد متع- معمول عليه فروق فلكية فاحنا عارفين ان المسيح يبدأ خدمته في سن الثلاثين فاهمين 30 سنة ظهر المسيح والمسيح موجود من بدري فالحسبة بالظبط عند 26 ميلادي اللي عمر المسيح فيها 30 سنة ويبدأ خدمته مسحة في السنة دي اللي اتعمت فيها المسيح عشان يبدأ خدمته كان عمره 30 سنة كانت 26 بعد الميلاد فكأن دانيال قبلها ب 500 سنة بيعرف المسيح هيجي ويمسح مسيحا واخدين بالكم في سنة 26 ميلادي وبعدين الاسبوع بقى اللي جاي ده اخطر اسبوع ليه المسيح بدأ خدمته فنشوف هيحصل ايه اعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس سبع اسابيع وهنا بيكلموا بمنتهى الصراحه سبع اسابيع و62 اسبوع توصل للمسيح الرئيس يعني ايه المسيح الرئيس المسيح اللي بجد طب ما داود كان مسيح وشاول كان مسيح وسليمان كان مسيح وكل نبي خد المسح اسمه مسيح لا لا معلش عدي ده كله المسيح الرئيس يعني المسيح الحقيقي المسيح اللي كلنا على اسمه مسيحيين ومستحق لكن هو المسيح الرئيس 69 أسبوع يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة يعني إيه الدنيا هتضيق قوي وهتضلم قوي 400 سنة مفيش ولا نبوة مفيش ولا نبي انحراف شديد في الشعب احباطات كثيرة جدا في اليهود يبنى خليج وسوق يعني ايه هتبتدي الدنيا تنور لأنه يوحنا المعمدان ظهر واخدين بالكم وابتدى يرجع الناس بالتوبة في الزمن ده في اليوم ده في السنة دي لأن يوحنا يفرق عن المسيح ست شهور يوحنا المعمدان قبليه بست شهور فيبنى سوق وخليقة عند ضيق الأزمنة يعني الدنيا هتضيق خالص لكن هتلاقي سوق سوق توبة طوابير جاية تتوب وخليج ليل هيعمد في المية طول النهار مع مدية التوب بعد 62 أسبوع يقطع المسيح أيوة ما أنت قلت لنا المسيح هيجي بعد 62 أسبوع فيقول يقطع المسيح وهيفهمنا بعد كده أنه يقطع دي ماشية مع الحزبة اللي بعدها في نص الأسبوع يعني إيه يقطع المسيح يتصلب يتصلب واخدين بالكم فبعد الفترة الطويلة دي المسيح يصلب يقطع المسيح وليس له ليس له يعني بدون أي ذنب ليس له مش وشك يا رب البهدلة دي ليس له مش بتاعتك دي الموتة دي مش بتاعتك دي بتاعت أنا كإنسان الصليب ده ليس لك ده لينا احنا الموت ده عارنا احنا وذلنا احنا وعقابنا احنا ليس لك يا رب أن تموت لكن يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس آت يخرب المدينة المسيح وهو بيتقطع في نفس الأسبوع بيقول ايه في المدينة دي هتخرب فاكرين قبل صليبه بأيام قال ايه هو ذا بيتكم يترك لكم خراب يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة يعني الشعب اللي جاي ده في شعب رئيس شعب الرومان شعب طيطس ده هيجي هيخرب مدينة أورشليم بسبب خلي بالكم خراب أورشليم كان النتيجة الطبيعية لقتل المسيح واحد يقول ايه اللي جاب دي في دي على طول لا حين يقطع المسيح هتكون آخر جريمة يعملها اليهود يسمح بها ربنا وهو قال مثل في الأسبوع الأخير من حياته عشان يشرح الحتة دي مثل الكرمة والكرمين فاكرين قال بيبعت مندوبين يضربوهم ويذلوهم في الآخر قال ابعت ابني خدوه موتوا يعمل ايه بقى يبعت تاني لا خلاص يأتي ويهلك هؤلاء الأشرار فاهمين فقال على طول قصاد قطع المسيح يأتي شعب رئيس شعب متسلط لازم يخرب المدينة اللي مات فيها المسيح انتقاما لدم المسيح وانتقاما اليهود والقدس وانتهاءه بغمارة يعني هتيجي زي فيضان من الغضب على البلد دي وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها يعني هتبقى نهايتهم تماما في الفترة دي طيب ما فهمناش خدنا ايه لما المسيح قطع كسبنا ايه لما قطع المسيح ده هو دانيال انزعج بقى المسيح الرئيس جاي بنفسه بعد طول السنين دي كلها يقطع والمدينة اللي انا يا رب ببكي عليها وعاوزنا نرجع وهتتعمر وقلت هتتجدد هتتخرب خالص خليك في المفيد ده في نظام جديد خالص ويثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد يعني يبدأ عهد جديد خالص في الاسبوع ده في نص الاسبوع تاخدوا بالكم المسيح دخل اورشليم يوم حد الزعف واتصلب وقام في الحد القيامة يوم الخميس في نص الاسبوع عمل ايه اسس العهد الجديد فهمت حاجة يوم الخميس عشان يظبطها في منتصف الاسبوع يثبت عهدا مع كثيرين ها ده عهد جديد قال كل اللي فات ده نقلبه خلاص العهد القديم اقفل على كده اليهود كفايهم كده خالص ده عهد جديد بدم المسيح جسده ودمه نظام جديد فما تبكيش بقى على اورشليم يا دانيال انساها بقى في اورشليم جديده وفي شعب جديد وفي فرحه جديده وفي عهد جديد وفي وسط الاسبوع يبطل الذبيحه والتقدمه اللي هي في اليوم ده ليه الذبيحه اليهوديه بطلت لان اصبح عندنا ذبيحه ربنا يسوع المسيح وتقدماتنا النهارده هي تقدمه المسيح احنا ما عدناش لا بنقدم حيوانات ولا تقدمه لبان ولا بخ... كل كلام اليهود بطل وعلى جناح الأرجاس مخرب يعني إيه وعين المسيح وهو بيقدم ذبيحة العهد الجديد على أنه بعد سنوات لازم ركسة الخراب يعني إيه تدخل الهيكل الهيكل اليهودي لازم ينتهي لازم يخرب ولازم تدخلوا الرجاسة لأنهم صلبوا المسيح فبيقول أنا ثبتت العهد الجديد أبطلت الذبيحة الحيوانية ماشي وأعديت لرقص الخراب يعني تنتهي أورشليم بخراب ورجاسة حتى يتم ويصب المقضي على المخرب يعني إيه وكمان المخرب اللي جه خرب البلد دي أنا كمان هقضيه وهحكم عليه يعني واحد يقول الله طب ما تيتوس افترى ودخل ودك أورشليم وبتاع هو تيتوس ده كان أمله لا لا كل حاجة محسوبة أورشليم تخرب ونحاسب أيضا اللي خربوها والدولة الرومانية تخرب بعدها ب 200 سنة وتنتهي خالص أسرار عجب إنها بالأرقام تطلع معاد بداية خدمة يسوع معاد صليبه معاد بداية العهد الجديد خبر خراب أورشليم خراب أورشليم خبر ركسة الخراب إن قبل ما تخرب أورشليم الهيكل اليهودي يتنجس تماما عشان تتم نبوة المسيح بيتكم يترك لكم خرابا كل حاجة دانيال بيتفرج عليها قبلها ب 500 سنة وكأنه لو احنا سجلنا التاريخ متلخبط ده هو بيعرفها قبل التاريخ بمنتهى الدقة كل ده ليه عشان الصلوة الحلوة اللي صلاها قال له انت كل همك ان اورشليم تعمر اطمنك سبع اسابيع تتجدد وتبقى فل وهيطلع امر التجديد قريب وهتحضره لما دانيال حضر ده امر التجديد لكن الكلام اهم من كده والموضوع اخطر من كده وما و واكثر جدا مما نظن او نفتكر فالمسيح بيوعدنا بحاجات كل حلم اورشليم تعمر بيقول له لا لا في عهد جديد ونظام جديد والمسيح الرئيس يجي بنفسه وينظف الدنيا ويقدم ذبيحة نفسه لإلهنا كل مجد وكرم